بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم نكمل مع بعض ونعيش مع بعض يعني الجنة في بيوتنا اليومين دول احنا عايشين مع الأزواج والزوجات وبنهدي حلقات للأزواج والزوجات الحب سلوك الحب حاجات تعملها الحب أفعال الحب مش مش مشاعر دفينة ومسكوت عنها الحب إنك تتحرك وتعمل حاجات وتاخد وت- وإزاي أنت ومراتك تظهر هذا الحب وهي لو الراجل ومراته العلاقة بينهم باظت الأجيال هتطلع شكلها إيه والشيطان هيرعى في البيوت شكله إيه والمعاصي اللي هتحصل شكلها إيه آخر حيطة عندنا هي البيت لو وقعت عليه العوض 200 سنة كمان هناك مشكلة كبيرة بين الأزواج والزوجات اسمها ضياع الحب وإحنا بنتكلم في الحلقة دي على النقطة دي بس بن- مش بنتكلم على الخلافات الزوجية مش بنتكلم على أسباب الطلاق مش بنتكلم على الحاجات دي خالص بنتكلم على عودة الحب هل له فترة صلاحية ولا ممكن يرجع الحب يملى القلوب هو هو بيضيع ازاي هو اول مرحلة او اول مظهر لضياع ال- الحب يقل الكلام هم في الخطوبة كانوا بيكلموا بعض ست ست ساعات في التليفون وبعد ما يقفل يقول لها ايه اصل أنا افتكرت حاجة فيقوم طبيبها تاني و- ويقوموا قاعدين مكملين يعني ياخدوا مدة جديدة وبعدين فكانت الكتاب آه، زادت قوي وبعدين وبعدين بدأت تقل تقل تقل تقل لدرجة ممكن يقعد في الشغل 12 ساعة ويختفي طب انت ما كلمتنيش ليه نسيت ف... فمن دي لدي ف... فدي اول مرحله الكلام يقل يقل يقل يقل المرحله الل- اللي بعديها ندور على الحجج عشان نهرب من البيت يعني يقعد يفنن اقول لها ايه علشان اروح لاصحابي واطلع لها ايه لا ده ميعاد شغل وهو رايح يلعب كوره مثلا لا ده مش عارف ايه و... و... ويخبي هدوم الكوره في العربيه وبعدين يغير فين ويقعد يعمل افلام وي... ويلف ويدور وحاجات زي كده دي ال- دي المرحله الثانيه المرحله الثالثه يعني المرحله الثانيه نبدا نهرب من البيت المرحله الثالثه كل واحد يدور على مساوئ الطرف الثاني ما اشوفش فيه الا الوحش والشيطان بيكبر الحكايه دي على الاخر والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث رائع في الموضوع ده بيقول لك لا يفرق مؤمن مؤمنه ما يكرهش مؤمن مؤ- مؤمنه طب ازاي ما يكرههاش لو انت مؤمن فعلا ومتجوز ازاي ما تكرههاش ان ضرب منها خلقا رضي منها اخر ما اوعى تخلي الشيطان يخليك تبص على الوحش بس لو ما عملش ده بص كمان على الحلو فيجي فتيجي في المرحله الثالثه مش شايف الا الوحش دي ممله دي امها اهم عندها مني دي على طول ريحتها طبيخ دي كذا دي كذا دي كذا مش شايف الا الوحش مش شايف دي زنانه دي كذا ولو ان الستات كل يعني ما- ما علينا ب- بس ايه يعني يبقى دايما شايف المساوئ وهي كمان ما تشوفش فيه الا الوحش ده ده كشري ده بقى عصبي جدا ده بقى لا يطاق ده بقى آه، امه اهم عنده من اي حاجه في الدنيا ده كذا ده كذا ده كذا وهو عنده اخطاء ومن اول يوم عنده اخطاء وهي عندها اخطاء ومن اول يوم عندها اخطاء بس في المرحله دي تبقى مش شايفه الا الوحش تروح على المرحله اللي بعدها ان العلاقه بين الزوجين في الفراش العلاقه الخاصه جدا جدا جدا تقف بشهور وشهور ويبقى مفيش علاقات بينهم لغايه كده رغم ان دي اربع اشكال لضياع الحب في البيت شفتوا الاربعه اللي انا قلتهم مفيش كلام اتنين بندور على الحجج نهرب من البيت ثلاثة بندور على مساوئ الطرف الآخر العلاقة الخاصة تقف بالشهور والشهور لغاية كده كل ده موجود بس لغاية كده احنا ناس محترمين لغاية كده احنا لسه ناس مؤمنين ندخل على اللي بعدها نبدأ ندور على الحب بره البيت نبدأ نخش في اللي يغضب ربنا بقى ونبدأ ندور على الحب بره البيت ده له أشكال كتيرة ممكن توصل للخيانة وممكن توصل لمعاصي تلو معاصي وربنا غاضب ويزداد على فكرة الشيطان هنا بيشتغل شغلة جامدة جدا ال- ابن القيم له كلمة خطيرة يقول لك إن الشيطان يجعلك ترى ما لا تقدر عليه في يديك أجمل وأحلى مما بين يديك دي شغلة الشيطان على طول يزين لك اللي مش في إيدك فدايما تشوف اللي مش في إيدك أحلى من اللي في إيدك واللي في ايدك تبص عليه تقول ده ده ده لا يطاق انا عايز ده ودي شغله الشيطان ولذلك تلاقي رجاله كتيره الناس تقول له يا عم هو في زي مراتك هو هو هي دي حد يعرف يجيب زيها انت انت انت ازاي رحت لدي انت ازاي سبت دي ودي انت انت فين دماغك الشيطان يخليك ترى غير المقدور عليه اجمل واحلى والطف مما بين يديه وتتدرج الخيانة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لكل خائن يوم القيامة لواء راية قدام البشر كلها مكتوب عليها هذه غدرة فلان الغدرة بتاعته اهي عمل كذا كذا كذا كذا, كذا. يكفيك الحديث ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم وانت واقف وماسك الراية ليه راية عشان كله يشوفها وانا مش بكلم الرجاله بس انا اسف انا اسف انا اسف ان المرحله دي اللي انا بتكلم عليها للاسف للاسف للاسف ما كانش موجود من 30 40 سنه والستات كمان وانا مذبوح ان انا بقول هذا الكلام وحزين ان انا بقول هذا الكلام هل هل احنا عايزين نقول لا ممكن الحب يعيش هل ممكن يعيش هل ممكن الحب يرجع هل اتطلقت ومرت بمرحله صعبه نقول لها لا حاولي تاني ان شاء الله وربنا هيبارك لك وتبقى جوازه جميله هل نبشر الناس هل نقول للمتجوزين والمتجوزات اطمئنوا يرجع الحب ويبقى زي الفل وفي ايدينا والله العظيم يرجع انا بحلف بالله العظيم ويرجع بس بشكل مناسب لكل مرحله سنيه انا مش بقول لازم يرجع بتاع الخطوبه وكتب الكتاب لكن يرجع الحب اللي فيه الود وفيه التفاهم وفيه تبادل المشاعر وفيه الكلمات الحلوه وفيه ان احنا بنخاف على بعض وبنسال على بعض وفيه ان احنا عايش بنحب بعض وفيه ان احنا بنبعت لبعض مسجات حلوه يعني يعني زوج وزوجه وعمالين يبعتوا لبعض مسجات في في ينفع الكلام ده ينفع يعيش 30 و40 سنه والله العظيم ينفع انت ازاي بتحلف بالله العظيم وجعل بينكم مودة ورحمة الحتة دي خطيرة قوي جعل امتى جعل بفعل ماضي جعل بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا كل اتنين اتجوزوا يوم ما اتجوزوا قذف ربنا في جدر قلبهم مودة ورحمة للطرف الثاني ده القرآن وديك آلاف الشواهد احكي لكم قصص يا جماعة سريعة سريعة عشان تعرف ان المودة والرحمة دي مغروسة في قلوبنا مغروسة يوم الجواز ومغروسة للي عايز يرجعها يعني يا ازواج ويا زوجات لو عايز ترجع في شهر رمضان وبدأت معانا وتقول هرجع والله ترجع لانها مغروسة لانها موجودة ما ماتش طول ما انتوا لسه متجوزين او ما حدش فيكم مات مغروس لا والله ويموت ويفضل الحب مغروس شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تموت السيدة خديجة ويجي يوم فتح مكة يعني بعد كم سنة السيدة خديجة ماتت قبل ما يهاجر بكام ب ب ب مثلا بثلاث سنين وفتح مكة سنة 8 يعني بعد 13 14 سنة وكل الناس بتقول له يا رسول الله تعالى انزل عندنا دخل مكة بقى فاتح لمكة كله بيقول تعالى انزل في بيتي يا رسول الله ماليش بيت في مكة انزل في بيتي يا رسول الله يقول ايه النبي انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة انا مش هقدر انزل عند حد فيكم انصبوا لي خيمه جنب قبر خديجه طب فاضي يا رسول الله ده يوم الفتح بتحبها بعد 14 سنه انا غلطان لما قلت ويموت ال... يتشال من الج... ما يتشالش من القلب للي عايز شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت الخد... السيده خديجه ب... بسنه قبل ما يتجوز بقيه زوجاته لاسباب دعويه والى اخره مش ده موضوعنا لكن بعد ما تموت السيده خديجه بسنه تمر عليه واحده من الصحابيات تقول له يا رسول الله عندك عيال انت عندك خمس عيال بتربيهم وحدك يا رسول الله وانت شايل الرسالة أفلا تتزوج يا رسول الله تقول فصمت طويلا ثم وضع رأسه إلى الأرض فرأيت دموع النبي تسيل ثم قال لي وهل بعد خديجة من أحد وانا اقدر بعد خديجة مش قادر انت متخيل الحب تقول الصحابية حتى قلت ليتني ما كلمته يا ريتني ما قلت له انا لما فكرته يعني انا انا هتقول لي ده النبي صلى الله عليه وسلم انا اعرف واحد عنده 70 سنه هذا الرجل وهو في السن دون بعناية كنت انا في انجلترا وكان الراجل دون جاي انجلترا يدي دروس هو راجل عالم عالم ازهري سنه في الستينات في السبعينات وبقى يعني وجايه معاه مراته ومراته فوق ال 50 يعني متجوزين على الاقل بقالهم كام سنه بقالهم مثلا 30 35 سنه وبعدين انا اتعقدت الحقيقه ليه لان الراجل ده طلع بيحب مراته حب انا م... انا كنت فاكر ان الحب يعني كان ساعتها عندي 20 سنه وكنت في انجلترا فكنت ايه متخيل ان الحب ده اخره سنتين ثلاثه ففوجئت ان الراجل بيحب مراته حب عجيب لدرجة ان هو مرة صحاني من النوم 8 صباحا بيقول لي مراتي نايمة وانا عايز انزل اوكسفورد ستريت اشتري لها حاجة شيك كده ممكن تيجي معايا فرحت معاه فيقول لي طب ايه رايك دي احلى ولا دي؟ يا عم ده انتوا بقالكم 35 طب و- واجيب لها دي طب انه اشيك؟ طب انه لونه احلى؟ طب وانا كنت صغير ساعتها كسفت اقول له طب انت بتحبها كده ليه ما, ما ده اللي شاف ساله يعني ودارت الايام وبعدين رجعت مصر ورحت زرت البيت و... و... فلقيته بيقول لي انا اسف والله انت جاي لي في وقت آه، يعني صعب قوي معلش هدخلك الصالون وهسيبك نص ساعه وارجع لك فسابني نص ساعه وبعدين لقيته رجع لي فبقول له يعني يعني بان عليا ان انا اتضايقت انه سابني المده دي قال لي انا اسف ده اصل ده اصل ده معادي الاسبوعي انا ومراتي بقالنا 20 سنه لازم نقعد كل يوم جمعه من بعد العصر لمدة ساعة نقرأ قرآن ونطمن على بعض ونذكر ربنا فأنا بصيت له كده وقلت إيه يعني إزاي هو ده ممكن يتم يا جماعة أنا بقول لكم ممكن ال- الموضوع دين الموضوع ايمان الموضوع ان البديل خيانات زوجيه وان طول ما ده محفوظ طول ما انت حافظ بيتك بعيد عن الشيطان طول ما انت حافظ ان الولاد دول هيتربوا تربيه جميله صدقني في كلمه حلوه قوي اعظم شيء تقدمه لاولادك اعظم شيء تقدمه لاولادك ان يشوفوك بتحب امهم اعظم شيء وعايز تعرف قد ايه الموضوع ده غالي شوف النبي صلى الله عليه وسلم قصه كنا بنحكيها كتير وايام خطى الحبيب حكيناها كتير ويعني و- وعشنا معاها لكن بص لها من الزاويه دي النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوه ذات الرقاع وراجع معاه الصحابه وراجع معاه جابر بن عبد الله فاكر القصه ويقول له هل تزوجت يا جابر قال نعم يا رسول الله آه، آه، هل بكرا يا جابر قال لا يا رسول الله لما يا جابر موضوع النبي صلى الله عليه وسلم بياخد ويدي معاه فقال له يا رسول الله انا آه، سبت تسع بنات فاردت ان اتزوج امراه يعني تساعدهم و- و- ويعني عندي تسع بنات فقال له النبي احسنت يا جابر وبعدين قال له حاجه عجيبه قوي قال له عندما نعود الى المدينه يا جابر فلن ندخلها حتى تعلم زوجتك بقدومك فتعد لك النمارق النمارق يعني القعدة الحلوة والمخدات و- وتتزين ليك وتستعد ليك أنا, أنا عايزك تفكر معايا في اللقطة دي بقى رسول الله قائد جيش راجع بالجيش بتاعه من معركة يفكر في قضية إن إحنا مش هندخل المدينة نوقف الجيش بره عشان مراتك تستعد لقدومك أنا حكيت القصص دي من ناحية تانية لكن أنا بحكيها النهاردة من زاوية تانية خالص قد كده الموضوع ده غالي اصل اصل الجيش دون سايبين مراتاتهم بقالهم مده طويله والنبي مش عايزهم يدخلوا المدينه والزوجات مش عارفه هم راجعين امتى فيدخل جابر واللي عنده تسع بنات بتربيهم الست دي يلاقي اكيد الست دي شكلها ازاي ولابسه ازاي وعامله ازاي اكيد حاجه يعني منعكشه خالص فالنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز كده النبي عايز يحافظ على البيوت دي لان البديل شيطان ولان البديل خيانات وانتوا يا ستات حافظي افهمي المعنى اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم ان هو هي هتفهم ان هو جاي فتتزين دي في ستات مش واخدين بالهم من المعنى ده و- و- و- و- وتكون النتيجه ان هي تفاجئ بان زوجها بيدور على على امراه بره وده مرفوض لكن في نفس الوقت شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الاثنين ازاي معنى كبير قوي يدل ان الحلقه دي احنا مش بنهزر ولا بنتكلم ولا طب ايه علاقتها برمضان دي قمه رمضان يا ريت نطلع من رمضان وانت ومراتك ماسكين في ايدين بعض وتقول لها هاتي ايدك بدل ما انت ماشي قدام وهي ماشي ورا ومفيش علاقه بينكم هاتي ايدك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان ماسك في ايد زينب بنت جحش وماشي بيها كده قدام الصحابه مش مكسوف منها ايدي في ايد مراتي وم- وماسكين في ايدين بعض هاتي ايدك وتبقى قاعد دلوقتي قدام الحلقه وتقول لها هاتي ايدك واشهد يا رب ان احنا بنجمد البيت ده بدل ما الشيطان يخش بعد رمضان ان انا هحافظ على حبي لمراتي ده النبي وقف جيش عشان ست تستعد تقابل جوزها جيش تفهم ايه من الحكايه دي غير ان الموضوع ده مهم قوي وغالي قوي وبيحفظ البيوت قوي وعايزين نحفظ بيوتنا بعد رمضان بالقصه اللي انا بحكيها دي خليني اقول لكم حاجه يا جماعه احنا كلنا هنموت لكن احيانا لما بنموت او يموت لنا حد بنحبه نكتشف قد ايه احنا كنا محتاجينه ويمكن كان وهو عايش بنقول مش عايزينه احيانا بيحصل ده بين الازواج والزوجات انا انا هحكي لكم قصه في بنت كانت هي خريجه فنون جميله وبترسم بورتريهات وحاجات زي كده ففي يوم من الايام خدت صوره وشوفوا البنت اللي عماله تالف بين ابوها وامها خدت صوره لابوها وامها ش- صوره عندهم في البيت فقررت ترسمها اشمعنى ارسم الدنيا كلها وما ارسمش ابويا وامي وقررت تديها هديه لابوها وامها في عيد جوازهم يوم عيد جوازهم تقوم داخله بالصوره رسماها فخدت صوره منهم وقعدت بقى في اوضتها تخبي علشان ما حدش يشوفها وهي بترسم الصوره ففي مره دخل عليها ابوها قبل يعني ما تخلص او خلاص بتفنش الصوره فقال لها انت بتعملي ايه؟ قالت له لا مش هوريك قال لها هي بتقول لقيت جوايا قوه دافعه ان انا عايز اوري ابويا فقامت مطلعه الصوره ومورياه صوره هو صورته هو وامها فبص في امها كده وقال لها يا سلام صحيح امك جميله البنت هي اللي بتحكي الحدوتة صحيح امك جميله وقعد يتامل كده قال لها انت هتجوزيها قالت له اه قال لها طب ممكن انا اشتري البرواز واجيب كارت كده صغير واكتب عليه كلمتين فقالت له اه قالت له بس ما تقولش لماما قال لها وانت ما تقوليش لماما فراح اشترى البرواز وجاب ال- الكارت الصغير لكن الحقيقه الاب بعد ايام قليله توفى قبل قبل عيد الجواز فالبنت جت يوم عيد الجواز طيب توري امها الصوره ولا لا؟ فيعني هي رسمت وقالت يعني معلش امي هتزعل فورت لها الصوره فالام كده بصت للصوره فبصت لقت الكارت اللي الاب كان كاتبه وكانوا لسه ما شافوهوش ففتحت الكارت فلقت الاب كان كاتب ايه فكرتني بنتي قد ايه انا محظوظ ان انا متجوزك هفضل ابص في عينيكي على طول هي الست قرت ال- الورقه دي وقالت يا كتير وهو عايش ما قاليش كلمه زي دي يا ريتني سمعتها منه قبل ما يموت فكرتني بنتي قد ايه انا محظوظ ان انا متجوزك هفضل ابص في عينيكي على طول القصه دي انا لما قريتها اتاثرت قوي وقلت قد ايه البنت اللي في فنون جميله دي انشات علاقه حب بين ابوها وامها يا جماعه خليني اقول لكم حاجه خليني اقول لكم ان احيانا ما بنحسش بقيمه مراتي وتحس هي بقيمة جوزها إلا لما نكاد نكون هنفقد بعض هو لازم يا جماعة ما نعيش الحب إلا لما نفقده خلونا نكمل بس انا الحقيقه حابب اكمل واحنا بنحكي قصص لمتجوزين ومتجوزات والحب اللي كان بينهم حكينا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا كذا مثل تاني بس انا عايز اضرب لكم شويه امثله يمكن يمكن تفرق معاك وانت قاعد انت ومراتك دلوقتي اديك مثلا سيدنا ابو بكر الصديق تخيلوا سيدنا ابو بكر الصديق وهو بي بيموت عمل وصيه حاجه غريبه جدا يعني حاجه م- ممكن تستغرب لها قال انا عايز اللي يغسلني مراتي حاول استخ... يعني مع ان دي حاجه غريبه جدا في الوقت دوت فاللي غسلته مراته اسماء السيده اسماء بنت عميس فواحد بيساله لما؟ يعني طلب غريب ان اللي يغسلني مراتي قال ذلك اقرب لقلبي السيده عائشه مره ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معها في اللحاف معاها فبعد ما يدخل معاها فيقول لها شوفوا الاذن دعيني اقوم لربي ساعه خليني اقوم اصلي فترد عليه كلمه لو الستات بتعرف تقولها لازواجها حاجه رائعه فقالت له أح- احب قربك واؤثر هواك احب ليا انك تبقى جنبي لكن مزاجك ورضاك اللي يرضيك افضله على اللي يرضيني احب قربك واؤثر هواك سيدنا علي بن ابي طالب وشوفوا كلمه للرجال ازاي تعرف تقول لمراتك الكلمات الجميله واحد بيقول له اوصف لنا علاقتك ببنت النبي صلى الله عليه وسلم السيده فاطمه فبيرد سيدنا علي بن ابي طالب ويقول له ايه وبنت محمد قال له بالشعر وبنت محمد سكني وعرسي زوجتي وحياتي وسكني مشوب لحمها بدمي ولحمي في زوج يعرف يقول الكلمتين دول على مراته لحمها مخلوط بلحمي ودمي شوف سيدنا علي بن ابي طالب السيدة ع- السيدة فاطمة وشوف العلاقة بين الزوجين اهو ده بقول لك الحب اللي بعد ما بنكبر يفضل موجود بأشكال مختلفة سيدنا علي بن ابي طالب بيبص لقى السيدة آه، فاطمة بنت النبي ماسكة آه، سواك وبتتسوك ب- زي فرشة السنان فبص قام مطلع بيتين شعر على ال- على السواك وبيتين شعر دمهم خفيف يضحكوها وبي كانه بيغازل مراته او بيداعب مراته و... و... وكان كلمه الغزل احنا مش متعودينها للزوجه ابدا اكيد ما تنفعش لكن بص سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لمراته ايه؟ حظيت يا عود السواك بثغرها يا عود السواك حظيت ببقها انا خفت يا عود الاراك اراك حظيت يا عود الاراك بثغرها انا خفت ما خفتش يا عود الاراك ان انا اشوفك انا خفت يا عود الاراك أراك لو كنت من اهل القتال قتلتك ما فاز بثغرها يا سواك سواك وهي كمان يدخل النبي عليهم يلاقي صوتهم بيعلى من الضحك ومع ان بقالهم ست سبع سنين متجوزين
فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيصمته يكسفه يعني فقال ما أضحككما فقال علي يا رسول الله تقول لي أنا أسن منك أنا أكبر منك وأنا أكبر منها يا رسول الله بتقول لي إن هي أكبر مني وأنا اللي أكبر منها فقالت لا بل أنا أكبر منك قدام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي النبي فكرة بتتكلم بجد فقال النبي لا يا فاطمة هو أكبر منك فقالت يا رسول الله أعرف ولكني كنت أداعبه أنا كنت بهزر معاه بعمل معاه بعمل بناقشه أنا أنا بحكي لك الحكايات دي دي بيوت الصحابة عبد الله المب- ابن المبارك وهو ر- واحد من كبار التابعين اللي كان يجاهد سنة ويحج سنة لما طلع يحج وحشته مراته مع ان احنا دلوقتي عندنا موبايل نقدر نبعت مسج في نص ثانية ما بنبعتش هو بعت رسالة مع واحد تخيل صحابي كبير بعت يقول لها ايه اشتاقت روحي الى روحك فهل شعرت بها تخيل ده واحد من التابعين الكبار ايه يا رجالة ايه يا ستات لسه كده الدنيا مقفلة يا عم امسك ايد مراتك كده وقول لها كلمتين حلوين صباحها ودين الحب الحب ما بيخلصش تخيل عبد الله بن مبارك شوف الكلمة والله ال- الحبيبة دلوقتي ما يعرفوش يقول الكلمتين دول اشتاقت روحي كده بيحج اشتاقت روحي إلى روحك فهل شعرت بها حسيت إنها جاية بتسلم عليكي انت انت انت شايف ال- شايف النوعيه دي النبي صلى الله عليه وسلم مره قاعد في البيت والباب بيخبط مين فاستاذنت هل ادخل فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت قال الله الله كانه صوت خديجه بعد ما ماتت بسنين طويله طلعت اختها هاله بنت خويلد كانه استئذان خديجه اللهم اجعلها هاله يا رب تكون خ... يا رب تكون هاله فكانت هالة فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما عظيما وحشته خديجة ال- ال- ده موجود ده موجود اه في ناس موجودة ممكن يستمر ممكن يستمر و- و- و- وهو يا جماعة مش كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الناس اللي كانت بتحب النبي وبتتفرج على خطى الحبيب وع... طب ما تطبق الجانب الاجتماعي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال المهم دلوقتي طب طب هو ال- الحب بيروح ليه؟ طب مش هو ربنا حط في جذر قلبنا الموده والرحمه؟ ايوه طب بيروح ليه؟ بيروح بالاهمال. اي حاجه في الدنيا ما ترويهاش تدبل وتموت. حاجه قاعده بسيطه جدا. في قانون في الفيزياء اسمه قانون التحلل. ان اي حاجه ما تعتنيش بيها وتصومها تصدي وتتحلل وتنتهي. عربيتك ما اهتمتش بيها تنتهي م- آه، جسمك جسدك ما ما- ما اهتمتش بيه ينتهي قانون اسمه قانون التحلل الحب زي الشجرة هترويها تنمو وتكبر وترعرع وتزهر هتهملها تموت وتنتهي ي- بيروح بايه ان انتوا في كتب الكتاب والخطوبه كنتوا معتمدين على رصيد الحب اللي بينكم ومع الايام الرصيد ده بدا يتاخد منه بدا يتاخد منه كان عندكم في البنك في بنك العواطف محطوط رصيد من الحب وعمال تسحب منه تسحب منه تسحب منه لما خلص جيت تسحب على المكشوف ما قدرتش تستحمل منها الخناقه الصغيره اللي كنت بتستحملها زمان لان البنك كان مليان رصيد فاهمين الفكره يا جماعه هو بالظبط كان المبدا اللي احنا جايين نقوله النهارده ايه الحب سلوك تيجي تحط في بنك العواطف بتاع مراتك تيجي تودعي في بنك العواطف بتاع جوزك يعني ايه رايك بينكم 30 سنه جواز تيجي تبدا تفتح حساب في بنك العاطفه بتاع مراتك وتبدا تودع فيه دي ابتسامه ده حضن دي طبطبه دي بوسه دي دي تليفون لاهلها عشان تعززها تيجي تيجي تيجي نحط في في كشف الحساب تيجي نودع تيجي نكبر كشف الحساب عشان يوم ما نتخانق خناقه ايه يا عم ده البنك مليان مليان حاجات حلوه مليان مش سحب على المكشوف تخش السجن البنك مليان تيجي انت كمان تحط في كشف الحساب بتاعه تيجي نشتغل شهر رمضان تيجي نستفيد من فرصه رمضان تيجي تصلوا سوا تيجي تقروا قران سوا تيجي تدعي وهي تامن يا رب رجع الحب في قلوبنا يا رب الف بين قلبي وقلب مراتي تعرف تدعي الدعوه دي وبعدين تمسك ايدها تعرف تمسك ايدها تعرف تطبطب عليها تعرف يا جماعه هو احنا مبدا النهارده بيقول الحب سلوك الحب افعال الحب لا يكون حبا الا اذا بذلت ليه فكره ان انا بحبها ودي مشاعر داخليه جوايا ده ما ينفعش مبدا النهارده ابذل للحب اروي الحب ابذله بايه بافعال اعمل حاجات تخلي الحب ينتعش يا رجاله يا ستات ربنا قال جعل بينكم موده ورحمه ما قالش جعل بينكم حب ايه الفرق الحب مشاعر داخليه الموده سلوك فاهمين في اللغه العربيه لما تقول بحب فلان اشعر في قلبي بحب تجاهه بود فلان حولت الحب لسلوك لتصرفات ان انا جوه قلبي بحبك ده حب ان انا ابتسمت في وشك ده سلوك ده ود ولذلك ربنا من اسمائه الحسنى الودود مش من اسمائه الحسنى الحبيب ليه لان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا حصل فعل نادى جبريل يا جبريل إن أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض في حاجة حصلت في أفعال حصلت الودود الحب شعور تجاهك لكن الود أفعال تفعل عشان كده ربنا لما اتكلم على الزوجين ما جابش كلمة الحب في ليه ما فيش كلمة الحب لأن في أكبر إيه هو إن يتحول الحب لأفعال كأن مبدأ النهاردة حول الحب لأفعال اعمل سلوك يجي الحب الحب لا يكون حبا إلا إذا بذلت له إلا إذا أعطيته يبقى حب إمتى لما تديله لما تغويه كأن مبدأ النهاردة إيه اللي عايزين نتفق عليه الحب أفعال الحب سلوك تعملها تحط بنك العواطف القلب يشتغل مكنة القلب تضخ يحصل كهرباء يحصل حب ترجع إلى علاقات حلوة تاخد قد إيه تاخد لها شهر شهرين ويرجع التجارب اللي أنا شفته في حياتي بيقول كده وربنا بيوعدنا إن الحب موجود وخلي بالكم من حاجة يا جماعة احنا ساعات بنبقى بخل قوي مش بخلة في الفلوس انت ممكن تكون سخي اليد بخيل العاطفة بخيل ما بتطلعش ما تعرفش تطلع بخيل بخيل كان رسول الله جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان فهو كالريح المرسلة يا ترى فلوسه بس عاطفة عاطفة بتسمى طبطبة كلمة حلوة الكلمة الحلوة للست زي عصا موسى سحرية ساحرة تغير تغير الكون معاها مين يا جماعة مين مين يبطل شح في عاطفته ما تكلمنيش على الفلوس ليه تخليها بتشحت منك كلمة حلوة عجبك الفستان دون علشان تقول لها ايوه عجبك الاكل النهارده يا اخي انطق هو مش عايز هو ما بيطلعش هو بخيل هو شحيح ليه تخليها تدور على العاطفة وبعدين ما تلاقيهاش في البيت وبعد كده تلومها خلي بالكم على ستاتكم خلي بالكم وما تظلمش قوي وما تظلمش قوي ودي العاطفة لأن هي في الآخر عبارة عن كتلة عاطفة المرأة خلي بالك في آية في القرآن بت... بتفوقك قوي وفي ستات كمان محتاجة تدي عاطفة آية في القرآن خطيرة وبتتكلم على العلاقات الزوجية وجاية في وسط آيات العلاقات الزوجية وأحضرت الأنفس الشح يعني ايه بنقراه في القرآن ما بنفهمهاش النفوس الشحيحة هتقف بين ايدين ربنا يوم القيامة يسألها شح ايه شح الابتسامة شح الايد اللي بتطبطب واحضرت احضر الشح بتاعهم مجسد يوم القيامة متشاف شحيح شحيح تخيل كأن ربنا بيقول لك طلع عواطفك هي العواطف اتخلقت عشان تتكبت ولا علشان يعبر بيها يعني ايه عاطفة جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني احب فلان انا بحب الراجل اللي ماشي ده قال هل اخبرته قال لا يا رسول الله يعني كانه مكسوف يعني قال اذهب فاخبره انك تحبه روح قول له فاهمين يا اخوانا طلع العاطفة ما لا تخجل ان جواك هذه العاطفة عبر عنها واحكي عنها وروح وروح قول لها ومعرفة ايه يعني ايه المطلوب النهارده عايزنا نعمل ايه عايز كل زوج وزوجة كل زوج وزوجة زوج وزوجة فقط كل زوج وزوجة فقط فقط فقط عايز كل زوج وزوجة ينوي بعد الحلقة دي يقولوا ربنا خط مودة ورحمة ادى ثلاث حاجات حتة منه جابت سكن لتسكنوا إليها السكن جاب مودة ورحمة مدينا ثلاث حاجات اتغرسوا وخلاص وبعدين حكينا النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي والصحابة والحب اللي كان بينهم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما تقلدوا دول والنماذج دي للتقليد وبنقول في نماذج لناس عايشه بينا الحب مستمر بينها يا رجاله وستات ما تحافظوا على بيوتكم بدل ما المعاصي تنتشر ما تحافظوا على مراتك يا اخي بدل ما نلوم بعد كده و- و- ونزعل على اللي حصل وانا بقول للرجاله بمنتهى الوضوح سيدنا سلمان الفارسي شاف ابو الدرداء شاف مرات ابو الدرداء فشافها مبهدله ومش معتنيه بنفسها فقال ما لي اراك مبتذله يا ام الدرداء مالك كده مش مبهدله قالت اخوك هجرني اخوك مش فاضي ليه يصوم النهار ويقوم الليل عابد مش بيعمل حاجة يعني يعني سيدنا أبو الدرداء عابد يصوم النهار ويقوم الليل فلقاها إيه لقاها مب- مبهدلة وساكتة ده في عصر الصحابة لأنها ست تقية لكن سابت نفسها أهملت نفسها أنا أخشى في العصر دون إن من كتر ما أنت شحيح بالعاطفة المرأة الأصيلة ما تعملش كده لكن تضطر بعض النساء أن يحدث منها كده لا يبرر وغير مقبول لكن أنا بقول للرجالة فوقه بقول للرجاله وبعدين تقول مستحيل انا ما كنتش اتخيل ابدا ان هي دي مستحيل دي ما كانتش كده ازاي ده حصل غير مبرر للمراه بس انت كمان انا بكلمك انت دلوقتي يا اخي ادي العاطفه انا خلصت القاعده بتاعت النهارده قاعده الحب سلوك وافعال يا رب يا رب تخيلوا لو لو في ألف بيت النهارده مسكوا ايدين بعض واتفقوا وكملوا الكلام ده يحصل ايه في الامه دي لو 10000 بيت تخيلوا لو كل اللي بيسمعونا النهارده تخيلوا ربنا يرضى علينا ازاي تبقى رحمه شكلها ايه